السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله اخوتي في الله كل عام وانتم بخير هذه مواسم الرحمات والبركات والالطاف وتحتاج الى موازنه حقيقيه يتقرب فيها الانسان الى الله جل جلاله زلفى ليغتنم هذه الرحمات تتبع مساقط الرحمات تلمس مواقع البركات قطر البركات من السماء هذه مواسم الرحمه مواسم الخير مواسم البر مواسم اللطف ان يستتبع الانسان مواقع نزولها حيث قيام فيلتمس بركه سجده وحيث صيام حيث يست يتلمس رحمه ايه وحيث ذكر حيث حيث ينتظر نزول بركه وصدقه خفيه يتلمس بها طريق اخلاص اخوتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان في ايام دهركم لنفحات الا فتعرضوا لها اين المتعرضون لنفحات الرحمن أين الملتمسون لبركات الإله أين الباحثون عن رحمة ينجون بها من النار إخوتي مع تلمس هذه الرحمات والبحث عن هذه البركات وتتبع مواقع هذه النفحات يحتاج العبد ان يتلمس طريقا صحيحا الى الله يكون مكافئا مواطئا لقدراته ومواهبه وامكانياته ولذلك اذا اردنا ان نسير اخوتي سيرا حقيقيا نجد فيه ما نبحث عنه ونصل فيه إلى مواقع ما نريد فلا بد في البداية من تخطي العوائق لا بد من التخلص من هذه العوائق التي في الطريق لا بد من التخلص من زينة هذه الدنيا وتخطي هذه العقبات التي بين العبد وهي عقبات في طريقه لكي يصل الإنسان ما هي العقبات ما هي العوائق ما هي الأخطار ما هي المخاطر ما هي الآفات قال العلماء أن, ال- أن آفات الطريق تكمن في ثلاثة عناصر وهذه الس- الثلاثة العناصر تفرز عناصر لا تعد ولا تحصى أولها حب المال وثانيها طلب الرياسة وثالثها تعلق القلب بالشهوات هذه الثلاثة حب المال وطلب الرياسة وتعلق القلب بالشهوات ثلاثة عناصر هذه العناصر الثلاثة تفرز آلاف بل ملايين ما لا يعد ولا يحصى من الآفات والعوائق والموانع ولكن من أين جاءت هذه الثلاثة من أين نبعت إخوتي إنني قلت كثيرا ورددت طويلا أن من يعالجون أمراض الأمة يقعون في خطأ خطير وهو أنهم يعالجون أعراض المرض ونحن نريد أن نصل إلى سبب المرض إلى منبع المرض لنستأصله من جذوره فربما تجدر ذنب وربما تسرطن عيب فنحتاج إلى استئصال الجذور وتتبع المنابع لنستطيع أن نتخلص من أين جاءت هذه الثلاثة إن إنسانا يحب المال ولا نقصد بحب المال الحب الطبيعي الفطري البشري الذي جبل عليه الإنسان وإنه لحب الخير لشديد كما قال ربنا جل جلاله وتحبون المال حبا جما وإنما حب المال حب عبادة قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زيد صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال تعس عبد المرء تعس عبد الدرهم والدينار تعس عبد القطيفة والخميصة تعس عبد المرأة فبدأ بالدرهم والدينار لأنهما الأخطر تعس عبد الدرهم والدينار الدرهم والدينار عبدهما الذي يعبد الجنيه الدولار اليورو الريال الدينار عبد الدرهم والدينار الذي يعبده ليس أنه يأتي بهذا البنكنوت ويسجد له ويركع وإنما قلبه يحب المال كحب الله ويؤثر المال على رضا الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل هذا المال وزينة الدنيا من أين جاءت الآفة من ثلاثة أسباب أولا تخلف صدق الإرادة ثانيا الجهل بطريق السعاده وثالثا تتبع الاهواء في موافقه الشهوه ومخالفه الرب هذه ثلاثه هذه الثلاثه هي التي سببت حب المال وطلب الرياسه وتعلق القلب بالشهوات الثلاثة الأول حب المال وطلب الرياسة وتعلق القلب بالشهوات أعراض عارفين يعني إيه أعراض المرض؟ يعني الأ- واحد سخن ها؟ عنده مغص آه، آه، بيجيله نغزة في جنبه آه، ما بيقراش ح- ما بيقدرش يحرك دراعه عنده زغللة في عينه دي أعراض أعراض المرض فأعراض المرض حب المال بيحب الفلوس بيعبد الفلوس طلب الرياس عايز يبقى زعيم عايز يبقى رئيس حتى لو على القلل حتى لو على الكلاب في الشوارع عايز يبقى زعيم عايز يبقى رئيس تعلق القلب بالشهوات عمال يجري ورا اي شهوه شهوه البطن عايز ياكل المفجوع عاي- عايز آه، ي- ي- الشهوات تت- تعلق القلب بهذه الشهوات والبحث عنها هذه اعراض المرض اما الاسباب الحقيقيه التي سببت المرض التي تحتاج الى علاج ضعف صدق الاراده اخوتي ايضا اذكر بمساله احب ان يطرحها كل مسلم على نفسه كل ليله من انت وماذا تريد الاراده كم حقيقي نقول كم كم من مسلم يقول والله انا اريد ان ادخل الجنه الكل يقول أنا عايز أسألك هل تريد أن تدخل الجنة؟ رد علي أنت عايز تدخل الجنة؟ وأنت ردي عليا أنت عايزة تدخلي الجنة؟ والجواب هيكون بالطبع ومين مش عايز يدخل الجنة؟ كلنا نريد أن ندخل الجنة وفي النهاية هقول انه ادعاء كل الناس تقدر تقول انا اريد ان ادخل الجنه كل الناس تقول كده ده كلام لكن الاراده قال سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه هي دي الإرادة الحقيقية صدق الإرادة صدق الإرادة احنا بنقول قلت القصة دي قلتها قبل كده ان واحد راح عند واحد في معرض سيارات وقال له انا اريد هذه السياره قال له انا عايز السياره دي قال له عايزها اه قال له انت عايزها قال له اه قال له والله لو عايزها بجد اديها لك قال له والله عايزها بجد قال له كذبت لو عايزها بجد يبقى معاك تمنها لكن عايزها كده يبقى مش عايزها بجد عايزها بضحك عايزها بتهريج عايزها عايزها بهزار مش بجد فلذلك نقول من يريد الله من جد من يريد الجنة بجد يعمل لها لذلك قال الله سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ثم قال سبحانه ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن شروط وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله
يبقى لازم من اراد الاخره ان يسعى لها سعيها اتنين وهو مؤمن ان يسعى لها سعيها مش سعى وخلاص لا السعي الذي هو سعي اهل الجنه احنا بنقول كده ان داخل امتحان الثانويه العامه عايز يجيب خمسين له سعي واللي عايز يجيب تسعين له سعي تاني واللي عايز يجيب مية له سعي تالت فلذلك سعى لها سعيها سعيها الذي يأتي بها سعيها الذي آه، يجعلك تحصلها سعيها الذي يبلغك إياها وسعى لها سعيها الشرط الثاني وهو مؤمن ضعف صدق الإرادة طيب كيف نعالج قضية صدق الإرادة نعالجها ازاي دي الضعف ده نعالجه ازاي ل- لكي تصل لعلاج هذه الأمراض الثلاثة لابد من سبعة خطوات على الطريق مش عايز أذكر الخطوات السبعة الآن لكن عايز اذكر بس قضية صدق الارادة ازاي نعالجه علامة صدق الارادة اعداد العدة قال سبحانه وتعالى ولو ارادوا ولو ارادوا الخروج ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده يبقى علامه صدق الاراده اعداد العده انك انت تجهز نفسك انك تستعد انك تبدا عشان كده في المدارج لما يجي الكلام عن اليقظه قال ايه فاذا استحكمت يقظته اثمرت له الفكره فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة القضية إن في واحد نايم وعنده مشوار الصبح أول حالات هذا النائم إنه يعمل إيه؟ ها؟ إنه يصحى أن يستيقظ فإذا استيقظ أم صحي أول حاجة يعملها بعد ما يصحى إيه؟ ان يبدا يفكر انا هعمل ايه سيبنا من حالات الناس بتوع اليومين دول اللي بيصحى نص صحيان ويفضل يتالف في السرير واول حاجه يعملها يمد ايده يجيب التليفون يشوف مين اللي اتصل بيه ويقرا الرسائل اللي وصلت له او يفتح ايميله ويرد على الايميلات ويتابع الشات او يمد ايده يجيب الجرنان اللي محطوط له جنب السرير الكلام ده مش كلام الناس اللي بتشتغل الناس اللي هتشتغل بيصحى من النوم يبقى ضابط منبهه او هو منبهه ال- البيولوجي مظبوط بيصحى قبل الفجر بنصف ساعة يقوم واقف قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انتوا لسه ما بتصلوش على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يعجب ربنا من رجل سار عن فراشه ووطائه سار طب ضرب اللي حب برجله قام واقف قام واقف نطر من السرير قام واقف بقول له قوم واقف يقول هقع عشان ما تعودش انه يصحى من النوم واقف هي دي اليقظه يصحى من النوم واقف يبدا يفكر هعمل ايه فاضل على اذان الفجر تلت ساعه دقيقتين وضوء وربع ساعه صلاه وثلاث دقايق دعاء على طول كنت لسه بقول لولادي يا ابني الرجل من ياخذ قرارا في دقيقه ولا يندم عليه ولا يتراجع عنه هو ده الراجل بقت آفة هذا الزمان التردد والكسل والبرود والخمول والبطالة حاجة نا... ه- ه- حياة عجيبة إخوتي إننا إذا أردنا أن ندخل الجنة حقيقة فلا بد من صدق الإرادة وإذا اشتعل صدق الإرادة في القلب فإنه يجعل الجوارح متأهبة ملتهبة دائما في السعي يجعل الجوارح نشيطة في السعي الله جل جلاله في أوامر الآخرة دائما تأتي, تأتي الأوامر بالسرعة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم سابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إلى آخره إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت هذه التلقائية في السرعة زمن البطالة ده زمن عجيب ولذلك مع هذا الهمود والخمود والخمول والبرود والكسل تجد انه دائم الشكوى انه مش عارف يحصل حاجه انت السبب يا مسكين لذلك هذه العوائق التي اشرنا اليها قبل ذلك هذه الافات التي في الطريق تحتاج الى اقتحام قال سبحانه فلا اقتحم العقبه اخوتي في ايام الخير وايام انتظار العتق من النار وانتظار نزول رحمة الجبار جل جلاله يحتاج الأمر إلى نشاط وإلى سرعة هذه السرعة إنما تأتي من صدق الإرادة صدق الإرادة علامته إعداد العدة خلاص فات زمن إعداد العدة بدأ الشغل الحقيقي لذلك نقول أن السبب الثاني من اسباب هذه الافات الجهل بالطريق الجهل بطريق السعاده الجهل بطريق السعاده اكثر الناس يظنون ان السعاده ان ياكل ويشرب وينام سبحان الله العظيم كثير من الناس يظن ان السعاده في الفلوس او في او في واخطاوا ووهموا وضلوا وضاعوا السعاده الحقيقيه يا اخوه ان تكون ساعيا في مرضاه الله عاملا بما يرضي الله تشعر وتحس انك كل يوم تقترب من الله اكثر هي دي السعاده لكن مش السعاده الاكل والشرب وملء البطون وكتر النوم مين اللي قال كده حتى اللي بيعملوا كده اللي بياكلوا ويشربوا ويناموا ما بيقولوش ان دي السعاده ما بيقولوش ان هي دي ولا عمر دي جلبت الجهل بطريق السعاده السبب الجهل بطريق السعاده الجهل بالسعاده نفسها ايه هي السعاده اخوتي والله انا احبكم في الله والله اشتهي حقيقه ان تكونوا سعداء وان تدخلوا الجنه وان تتقربوا الى الله سبحانه وتعالى زي ما قال الحسن اننا في سعاده لو علمها الملوك ما يعرفوهاش ما يعرفوش السعاده دي يا اخوتي لما قلت ان اللي بيدخن سيجاره بيدور على ايه اللي ماشي مع بنت او بيكلم بنت بيبحث عن ايه اللي بيتفرج على فيلم او فزوره او نكته بيسمع نكته او بيتفرج على حاجه كوميديه او مسلسله بيدور على ايه انت بتدور على ايه بتبحث عن ايه انت بتعمل ايه انت بتجري ورا ايه سؤال وعايز اجابه عايز اسالك اللي انت بتعمله ده رايح على فين اخرتها ايه هتوصل لايه ولو مت كل اللي انت بتعمله ده هينفعك بايه وهيوصلك لايه انني اريدها الليله وقفه ومع اول حلقه وقفه وقف واخرج من الصوره عشان تشوف الصوره من بره تشوف الصوره من بعيد وتشوف انت فين وبعد السنين دي رايح على فين واخرتها ايه وقف مع نفسك وقفه وتامل بعد كل ده يا ترى ربنا راضي عنك طب الشهوات عملت لك ايه طيب فهمك الخاطئ للسعاده اسعدك السعاده اللي انت موهومه اللي انت كنت بتظنها وضعها ايه النهارده اخوتي لنا لقاء باذن الله تعالى في الحلقه القادمه للكلام عن سر هذه السعادة أنا هأشير للعنوان عشان أبقى فاكر هتكلم في إيه في الحلقة الجاية اللي هو إيه أن سر أسرار السعادة الصدق المشكلة الكبيرة جدا الكذب في الإرادة كذب الإرادة كذب الإرادة حقيقي في في ناس احنا بنسأل دلوقتي انت ماذا تريد؟ أريد الجنة هذا كذب هذا كذب ولذلك نبدأ الحلقة القادمة لنتكلم عن الصدق في الإرادة وكيف يكون لتحصيل السعادة أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله